مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث الآباء الرسل الأطهار هم الذين نشروا الإيمان ولولاهم ما كنا نحن مسيحيين يعني لهم فضل علينا كلنا انهم سلمونا الايمان السليم وسلمونا ايضا حياه مقدسه عاشوا فيها ولذلك يا ريت يكون عندنا كنائس باسم كنائس الاباء الرسل ليهم كلهم على الأقل عندنا إحنا في كتير من البلاد كنائس باسم ماري مرقس الرسول وخصوصا في بلاد المهجر أول كنيسة في أي منطقة كانت تؤسس كانت تؤسس باسم كنيسة ماري مرقس أول كنيسة في تورونتو في كندا كانت باسم ماري مارك أول كنيسة في مونتريال في كندا كانت باسم ماري مارك أول كنيسة في واشنطن كانت باسم ماري مارك أول كنيسة في نيو جيرسي كانت باسم ماري مارك أول كنيسة في لوس أنجلوس كانت باسم ماري مارك أول كنيسة في أستراليا كانت باسم ماري مارك على اعتبار ان احنا الكرازة المرقصية واسم ماري مرقص نحب ان هو يلصق باذهان ابنائنا في بلاد الله لكن ما فيش كنائس كتيرة باسم الاباء الرسل يا ريت برضه حد يعمل بحث عن اسماء الكنائس اللي باسماء الرسل ويقدمها لنا الاباء الرسل لهم وضع معين اول حاجه ان ربنا هو الذي اختارهم قال لهم لستم انتم اخترتموني بل انا اخترتكم وارسلتكم لكي تأتوا بثمر ويدوم ثمركم فهم مختارين من الله دي أول نقطة ثانيا حينما اختارهم الله استجابوا بسرعة ولم يناقشوا ولم يترددوا لقى بطرس واخوه اندراوس بيصيدوا قال له هلم ورائي لاجعلكم صياد الناس سابوا السفينه وسابوا الشباك وسابوا ابوهم وتبعوه وهم مش عارفين يعني ايه يصيدوا الناس لقى يوحنا ابن زبدي واخوه يعقوب برضه بيصيدوا السمك قال لهم هلم ورائي تركوا كل شيء ومشوا وراه وهم لا يعرفون إلى أين هم ماضون لقى متى أولاوي في مكان الجداية قال له ادعني ساب كل شيء وتبعه فكان عندهم الاستجابة السريعة لصوت ربنا وانطبق عليهم الكلمة التي قيلت عن أبينا إبراهيم لما دعاها الله ذهب وهو لا يعرف الى اين يمضي مشي وراء المسيح بدون ان تكون لهم وظيفه محدده يعني احنا دلوقتي لما بندعو واحد يبقى اسير له وظيفه محدده ومكان محدد في الكنيسه الفلانيه او يبقى اسقف له وظيفه محدده وإبارشية معروفة ولما ندعو واحد حتى يترسم راهب عارف وضعه وعارف المكان اللي فيه لكن الرسل مشوا وراء المسيح وهم مش عارفين ما مشوش وراه وقال لهم تعالوا تبقوا وعاظ لا ابدا ما كانوش بيوعظوا ده ابتدوا يوعظوا بعد صعود السيد المسيح وبعد حلول الروح القدس لكن في فترة الثلاث سنين وشوية اللي مشيهم مع المسيح ما كانوش وعاظ ما كانوش معلمين ما كانوش كهنة ما كانوش حاجة أبدا كانوا مجرد أشخاص ماشيين وراء المسيح وهم مش عارفين لهم لا وظيفة ولا مكان ولا وضع مالي دلوقتي جاهز ندعو واحد يبقى قسيس يعرف هو وضعه المالي يبقى ايه وهياخد قد ايه كل شهر الى اخره لكن دول مفيش حاجه ابدا والنصيحة اللي هم ماشيين وراءه بيقول عنه الكتاب ان ليس له اين يسند رأسه وبالتالي تلاميذه ليس لهم ان يسندوا رأسه فمشي وراء المسيح بإيمان قوي لا يهمهم المكان ولا الوضع ولا الوظيفة ولا الناحية المالية كل اللي يهمهم انهم يمشوا وراء السيد المسيح وبس حتى السيد المسيح نفسه في ايامهم ما كانش باين ليه اي وضع في المجتمع لم يكن كاهنا بالنسبة للناس لأن لأنه ليس من سبط لاوي ولا من أولاد هارون ده من سبط يهوذا وما كانش معلم رسمي من المعلمين اللي زي الكتبة والفريسيين والصدوقيين اللي آخره لكن الكل كانوا يعترفون به معلما لكن وضعه في المجتمع ايه؟ مفيش أي حاجة بل كان المجتمع اليهودي يحاربه وكان رؤساء اليهود يحاربونه وهم عارفين دي انهم بيتبعوا واحد محارب وقالوا عنه انه ضال ومضل وقالوا عنه انه كاسر للشريعه وقالوا عنه انه ناقض للسبت وقالوا عنه انه ببعلزبول يخرج الشياطين بل قالوا عنه مره أليس حسنا قلنا إنك سامري وبك شيطان ومع ذلك التلاميذ تبعوه نحن نشكر التلاميذ أنهم احتملوا هذا الوضع ومشوا بلا لقب وبلا وظيفة وراء شخص بلا لقب وبلا وظيفة في نظر الناس ومش بس كده وإنما أيضا قضوا فترة إعداد للخدمة أزيد من ثلاث سنين ده إحنا هنا لما بنعمل فصول للخدمة يا دوبك تاخد فترة بسيطة ويا دوبك الفصل ساعة في الأسبوع فصل إعداد خدام لكن دول قضوا فترة إعداد للخدمة أكثر من ثلاث سنين لم يتولوا فيه أي خدمة مجرد تلاميذ وكانوا يدعون تلاميذ فالمدى استمرت أكثر من ثلاث سنين ومع ذلك بعد الثلاث سنين السيد المسيح ما قال لهمش تروحوا تخدموا لا قال لهم لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي لسه يعني كل ده مش كفاية فترة خدمة ثلاث سنين والمعلم فيها المسيح نفسه بكل قوته في التعليم بكل تأثيره في التعليم بكل صحة التعليم معاه مش ساعة في الأسبوع معاه كل ساعات الأسبوع وكل الوقت ليل ونهار ياكلوا معاه ويشربوا معاه ويقعدوا معاه ويتبعوه ويشوفوا معجزاته ويشوفوا تعليمه قال لهم لا تبرحوا أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي دي تورينا درس في أهمية إعداد الخدام ليه دلوقتي ساعات بتوجد في فروع الخدمة ياما أخطاء موجودة أو نلاقي طابع الخدمة في المكان ده غير طابع الخدمة في مكان آخر لأنهم لم يتلقوا جميعا تعليما من معلم واحد ولم يأخذوا فترة كافية في إعداد الخدمة وبعدين لما حل الروح القدس عليهم بدأوا يخدمون قال لهم ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وحينئذ تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية وإلى أقصى الأرض الآباء الرسل كانت لهم ضعفاتهم ولكنهم كانوا مسنودين بالنعمة الإلهية وبعمل الروح القدس فيهم ياما كان لهم أخطاء بل مرة من المرات السيد قال لهم إلى متى أحتملكم وهؤلاء الآباء الرسل أيضا كانت لهم مزاياهم كانت لهم مزاياهم كانوا يختلفون عن بعضهم البعض في السن وفي الثقافة وأيضا في الطباع كان منهم الغيور زي سمعان الغيور كان منهم الشكاك زي توما الشكاك كان منهم المندفع زي بطرس الرسول يجي المسيح يغسل الارجل يقبله ما عدا بطرس يقول له مستحيل تغسل رجلي دي لا يعني لا يقول له لو ما غسلتكش مش هيكون لك معاه نصيب يقول له خلاص رجلي وكمان وشي وايديا يقول له ما غسل يعني حاجه منكفه آه كان فيهم ايضا الصغير في السن يوحنا والمملوء من العاطفه والحب واللي كان بيتكئ على صدر المسيح كان فيهم انواع واشكال كل واحد طبعه شكل ولكنهم كانوا يتصفون جميعا بالطاعه وبالمحبه للمسيح وبالولاء له لما اليهود احتجوا على المسيح لما اعطى قال من ياكل جسدي ويشرب دمي واحتجوا على كده والبعض سابوه قال لهم اتريدون انتم ايضا ان تمضوا بطرس قال له الى من نمضي وكلام الحياة الأبدية هو عندك ما نقدرش نسيبك أيضا هؤلاء الآباء الرسل لما حل الروح القدس عليهم كانوا في منتهى الشجاعة وفي منتهى الاحتمال وما تفتكروش وصلوا الإيمان إلينا بسهولة ده أخذوهم وسجنوهم وجلدوهم يقول الكتاب واطلقوهم يقول الكتاب وخرجوا فرحين لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه قالوا لهم ما تتكلموش باسم المسيح ده تاني قالوا لا لا نستطيع ان احنا لا نتكلم ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس ايه الجبروت ده ولا همهم احتملوا الكثير من الاهانات ومن الضرب ومن الجلد ومن السجن لكنهم لم يتركوا المسيح اطلاقا ياما في ناس لما يحتملوا شويه يتركوا ربنا ويقولوا مش قادرين لكن دول احتملوا الكثير وجميعهم ماتوا شهداء ما عدا يوحنا الحبيب يعتبر من المعترفين تلقى عذابات كثيرة لكن لم يمت كشهيد لكن كمعترف احتمل الكثير من أجل المسيح ونفي إلى جزيرة بطنس هؤلاء الآباء الرسل كانوا معلمين وكانوا مؤتمنين على الكنيسة وكانوا رؤساء الكهنة الأول رؤساء الكهنة الأول واعتبرهم المسيح سفراء له واعتبرهم وكلاء له واعتبرهم رعاه ومعلمين ورسلا اخذوا كل هذه المواهب ونالوا مواهب من الروح القدس من كل نوع تقريبا نالوا موهبة التكلم بألسنة من يوم الخمسين ونالوا موهبة الشفاء قيل عن بطرس الرسول انه كان لو وقع ظله ظله لو وقع على واحد يشفى من مرضه وقيل عن بولس الرسول مع انه ما- لم يكن من الاثني عشر ان كانت تؤخذ اقمشه من على القروح اللي على جسده فيضعوها على الناس فيشفوا من الامراض وتخرج منهم من الارواح الشريره كانوا يقيمون الاموات فقيل عن بطرس الرسول انه اقام طابيفه غزاله بعد ما ماتت وقيل عن بولس الرسول انه اقام افتيخس بعد ما مات كان لهم كثير من التاثير في التعليم يعني بطرس يلقي عظه يوم الخمسين أم يؤمن 3000 واحد مش نقول 3000 واحد تحول من طائفة لطائفة ده الإيمان تحول من يهودي إلى مسيح قبل دينا جديدا وهكذا بولس الرسول كان يتبعه الآلاف في كل مكان كانت لهم رتبة الأسقفية لكن كانوا أساقفة مسكونيين يعني الناس اللي بيعتبروا بطرس أسقف روما ده بيقللون من شأنه لأنه لم يكن أسقف مدينة محددة كان أسقفا مسكونيا يبشر في العالم كله وبولس الرسول أيضا كان أسقفا مسكونيا يبشر في العالم كله وكانوا يقولون البلاد مثلما كان سيدهم وانتشروا في العالم كله بل قيل عن تلاميذهم ايضا الذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمه يوحنا الحبيب بشر في السبع كنائس التي في آسيا الصغرى وظهر له السيد المسيح وسلمه رسائل إلى تلك الكنائس السبع وبطرس الرسول بط- بشر في أورشليم وبشر في سوريا وفي بلاد فلسطين ولم يقل الكتاب انه ذهب الى روما اقصى ما يمكن ان يقال انه مضى لكي ينال الاستشهاد هناك على يد نيرون لكن تبشير لا بولس الرسول بشر في بلاد متعددة في أورشليم وفي بلاد اليونان وفي جزر الأرخبيل وفي مناطق في فلسطين وربنا قال له كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا فكانوا ماسكين العالم كله كل واحد انتشروا في العالم حل الروح القدس عليهم كألسنة من نار فألهبهم بالنار وهذه النار تطايرت شظاياها في العالم كله فاشتعل العالم كله نارا بواسطة هؤلاء الرسل أعطاهم الرب أيضا أن يمنحوا الروح القدس للآخرين فكان بوضع أيديهم ينال الناس الروح القدس السيد المسيح أيضا قضى معهم أربعين يوما بعد القيامة سلمهم كل طقوس الكنيسة وكل عقائد الكنيسة كل الأمور المختصة بملكوت الله لم يكن بينهم بولس الرسول في ذلك الحين ولكن برضه قال للناس إني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضا أنه في الليلة التي أراد فيها أن يسلم ذاته عنا إلى آخره يعني استلم سر الإفكارستية من السيد المسيح كانوا يتميزون بأن الروح القدس كان هو الذي يرشدهم هو الذي يرسلهم زي ما قيل فيما كانوا يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم اليه وكان الروح القدس هو الذي يقود مجامعهم فاول مجمع عقدوه في اورشليم بداوه بعباره بدأوا قراراته بعبارة رأى الروح القدس ونحن نحن نشكر أبائنا الرسل لأنهم سلمونا الإيمان ونريد أن نتمم رسالتهم أيضا في تسليم الإيمان إلى باقي أرجاء العالم على قدر ما نستطيع ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد